يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقد ذكرت في المرة الماضية جملة من الأسباب التي دعت بعض الناس للكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك ضمن كلامنا عن العدالة أي عن عدالة الرواه الذين نقلوا إلينا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعدالة هي الشرط الثاني في صحة الحديث فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة أول شرط هو اتصال الإسناد الشرط الثاني هو عدالة الرواه ومعنى العدالة الدين الدين والمروءة وقلنا إنه يقدح في العدالة الكفر فلا يقبل خبر في الشريعة من كافر لأننا قلنا في المرة الماضية أنه يجوز أن يقبل خبر الكافر في أمور الدنيا كالاختراعات أو كالاكتشافات أو ما ينشره الكافرون في المجلات العلمية فيما يخص علوم الدنيا فهذه لا نطعن فيها ولا نطعن في نقلهم لها لكن بحثنا كله قائم على النقل نقل الدين فلا بد من ثبوت الإسلام لناقل الخبر ثم يشترط ألا يكون كذابا لا يتورط في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب من أعظم الذنوب لا سيما إذا كان على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرنا أصناف الوضاعين والحامل لهم على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فذكرنا الزنادقة الذين قصدوا شين الشريعة وذكرنا أيضا أهل الأهواء والبدع سواء كانوا ممن يتقربون إلى الحكام أو ممن كانوا ينصرون عقائد فاسدة تضاد عقيدة أهل السنة والجماعة أو كانوا يعني من المتفقهة اللي هم الصراع بين المذاهب كما ألمحنا إلى شيء من هذا وبعدين الجنس الثالث كان جنس القصاص والمذكرين أصحاب الموالد والجماعة اللي هم بيبحثوا عن الأموال ولينفقوا هذه السلعة الكاسدة التي عندهم واليوم إن شاء الله عز وجل نذكر نذكر صنفين آخرين ويعني نختم الكلام عن أنواع الوضاعين وعن الأسباب الحاملة لهم على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء قوم قالوا نحن نكذب له لا عليه وقد تكلمت في هذا المعنى قبل ذلك نكذب له لا عليه يقولون نحن لا نجني دنيا من وراء الكذب إنما أنا أكذب له بمعنى يزيد في الشريعة ما ليس منها ولذلك وضعوا أحاديث كثيرة فيما يتعلق بمشروعية صلوات معينة في أوقات معينة أو مشروعية صيام مثلا في أيام معينة زي مثلا أحاديث الصيام في رجب في بعض الناس بيعتقد أن الصيام في رجب له فضيلة ولا يصح في الصيام في رجب أي حديث حتى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صم من الحرم واترك فهذا حديث ضعيف لكن بخصوص رجب بخصوص شهر رجب لا يصح فيه حديث نعم صح في شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أكثر كان أكثر صيامه بعد رمضان كان يكون في شعبان صح الخبر بذلك لكن كما قلنا في رجب أو في المحرم أو في غيره من الأشهر لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام مخصوص فهؤلاء يقولوا ما هو يعني الضير إن أنا أقول له إذا صليت ليلة كذا كذا ركعة يبني لك كذا أو إذا صمت في اليوم الفلاني في الحر الشديد كان لك من أجل كذا وكذا ما أقول لك ما هو أنا برضو قربته من طاعة فما هو الضير في ذلك طبعا هؤلاء جهلة لأن الضير كل الضير أن يعبد المرء ربه بما لم يشرعه الله عز وجل وبما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو أن رجلا مثلا رضاعا قال من صام من من صلى ليلة السبت زي الحديث اللي أنا سأتلوه عليكم حديث عجيب جدا يعني وقام الرجل يصلي طب هو الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا الصلاة هذه الصلاة بهذا, بهذا الأجر في يوم السبت ما هو ده تغيير للدين وتبديل له يبقى كأن هذا الرجل عبد الله بشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم قصة مش قصة انه يعمل خير الخير إذا لم يكن من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شر محض ولله در ابن مسعود رضي الله عنه في الواقعة الشهيرة التي رواها الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل مسجدا من مساجد الكوفة فوجد قوما بين أيديهم حصى ولهم كبير يقول سبحوا مئة فياخدوا من الحصى مئة حصى كل واحد ياخد مئة حصى يسبح بالحصى زي السبحة كده كبروا مئة هللوا مئة فلما دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجد هذا المنظر أنكره ولكنه لم يبادر بالإنكار حتى يذهب إلى فقيه أهل الكوفة ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلما ذهب إليه وجد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا على باب البيت قال أما خرج أبو عبد الرحمن قالوا بعد فجلس معهم حتى خرج عبد الله بن مسعود فقال فاكتنفناه فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا أصل الأصل الموضوع وهو الذكر طب رأى شيئا أنكره ولم يرى إلا خيرا ممكن بعض الناس يتصور أنه كلام متناقض لأنه لو كان خيرا كيف ينكره لا الخير الذي فيه أصل الموضوع أما الذي أنكره فهو صفة الموضوع عشان كده أهل البدع لما تيجي تقول له دي بدعة لا إن إنما يحيد يذكر لك الأصل أنا مش معترض على الأصل أنا أعترض على الوصف مش على الأصل يعني لو جاء مثلا ورمضان داخل يعني بعد أقل من شهر هيدخل رمضان إن شاء الله جاء ناس كالعادة يعني يجي في التراويح يقول لك يقول هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة المباركة يقروا سورة الإخلاص ثلاث مرات بين كل ركعتين فلما تيجي تنكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا فعله الأئمة وال- من الصحابة والتابعين ولا أوصى به أحد الأئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب المعروفة إنما هذه بدعة مح... بدعة حادثة حدثت تيجي تقول له لا إزاي تقرأ كل واحد يقول لي أنت بتنكر عليه أقرأ قرآن ألا هو قل هو الله أحد دي مش تلت القرآن بتنكر عليه أقرأ قل هو الله أحد لا أنا لا أنكر عليك أن تقرأ قل هو الله أحد هو ده أصل الموضوع أنا لا أتكلم عن أصل قراءة القرآن ولكن أتكلم عن قراءة القرآن في هذا الموضع الموضع ده بالذات فإنكاري إنما هو للصفة مش لأصل الموضوع أصل الموضوع أنا متفق معك قل هو الله أحد ثلث القرآن صحيح لكن تقرأ قل هو الله أحد في هذا الموضع المخصوص في الزمان المخصوص بالطريقة المخصوصة جبتها منين ما هو ده كله هو وصف القصة كلها أنا أنكر الوصف وهو يتعلق بالأصل إذا هذه حيدة فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال رأيت شيئا أنكرته أنكر صفة الموضوع الصفة إيه كومة حصى محطوطة جماعة قاعدين حوالين الحصى واحد يقول سبحوا 100 ياخدوا 100 حصواء يكبروا 100 ياخدوا 100 حصى إلى آخره ولم أرى والحمد لله إلا خيرا اللي هو أصل الذكر جلسوا للذكر وابتدعوا الصفة أدي معنى كلام أبي موسى الأشعري الصحابة دول كانوا فقهاء نسيج وحدهم فقال له ماذا رأيت قال إن عشت فسترى إن عشت فلين ممكن عبد الله بن مسعود يموت قبل ما يصل للمسجد إن عشت فسترى وهم رايحين كلهم المسجد اهو قال رأيت قوما حلقا حلقا بين أيديهم حصى واحد يقول لهم سبحوا ما أكبروا ما يعدون الإيه التكبير والتسبيح والتهليل فقال يا أبا موسى هل أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء فقال له انتظار أمرك أو انتظار رأيك دخلوا المسجد في بعض الروايات خارج الدارمي أن عبد الله بن مسعود ذهب إلى رجع إلى البيت وتلثم يعني غطى وشه ويعني ترك عينيه وراح للمسجد علشان يشوف الصفة يعني أحسن يجي داخل يغيروا القصة ولا حاجة فوقف على هذه الحلق وقال لقد سبقتم أصحاب محمد علما والله عال يعني عمالين تعملوا حاجة لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه جبتوها منين إذا كانت من الدين إنما تلقي الدين من هؤلاء الصحابة الكرام فأي حاجة تخ- تخترعها الصحابة ما يعرفوهاش ينبغي أن تتركها في الحال لقد سبقتم أصحاب محمد علما ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر ثيابه لم تبلى لسه العهد قريب يعني ما فيش ما عداش 200 300 400 500 سنة ولا 1000 سنة ولا 1428 زينا كده عشان يبقى بعد العهد بالدين وبعد العهد بالنصوص وحملة ال- الوحي والكلام ده عشان تبتدعوا بهذه السرعة ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر ثيابه لم تبلى حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه قالوا إيه بقى والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير هو ده الشاهد من القصة اللي أنا عايزها اللي بيخ... اللي بيضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في صلاة معينة أو صيام معين ما هو بيقول لك نكذب له ما احنا عايزين ايه غير الخير بدل ما الناس عماله تلعب والكلام دوت ما انا ادخله في صلاه واعمل له ثواب قد كده اهو علشان اغريه ما انا لو قلت له من صلى ركعتين دخل الجنه مش كفايه لا لازم اقول له في الجنه هيحصل لك ايه وقصور فوق قصور ومش عارف ايه وجن وحور عين وجنات ومش عارف ايه ويعمل له البحر طحينه علشان خاطر يغريه على انه يصلي ركعتين في ليله معينه قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما نريد الا الخير فقال قولة رجل معلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لعبد الله بن مسعود قال إنك غلام معلم قال كم من مريد للخير لا يبلغه طب هو عايز الخير وما وصلش ليه سلك طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكل طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم مسدود مش ممكن يصل هذا البني آدم أبدا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال كم من مريد للخير لا يبلغه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ولعل أكثركم منهم ولعل أكثركم منهم يقول راوي الحديث لقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج أهو زي ما توقع عبد الله بن مسعود فكل طريق بخلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يرد على الفاعل فعله ويرد على القائل قوله الجماعة الوضعين دول بمناسبة بقى اللي نكذب له لعليه وضعوا ألوف الأحاديث تفتح كتب الموضوعات في باب الطهارة ولا باب الصلاة ولا باب الزكاة ولا باب الحج يشيب شعرك من كثرة الهول والأحاديث الموضوعة المكذوبة فضلا عن الباطلة فضلا عن المنكرة فضلا عن التي وقعت خطأ من أهل الصدق ممن لم يحكم ضبط الحديث يعني المسألة واسعة جدا وعلماء الحديث وقفوا حراسا على هذه السنة المباركة وبذلوا من الجهد ليتني أستطيع أن أعبر عن هذا بلساني عن الجهد الذي قام به علماء الحديث ولا يزال علماء الحديث في جنبات الأرض يقومون به حتى الآن الطائفة دي وضعت أحاديث طبعا كثيرة كثيرة جدا فأنا اخترت برضو إيه بعض الأحاديث اللي هم وضعوها ويعني ممكن يبقى مادة للتفكه يعني إن الإنسان ممكن يتعجب جدا من بني آدم يقبل هذا الكلام إذا سمعه أنتوا هتسمعوا بعض الأحاديث اللي أنا اخترتها لكم النهاردة وأنا عارف بحسكم برغم أنك مش دارس حديث لكن بحسك تحس ان الحديث ده مش سليم طب ازاي الحديث ده بيطلع يقوله خطيب على منبر وانا اخترت الاحاديث دي بالذات يعني لان انا بسمعها على المنابر لما اكون بخطب لما اكون بصلي جمعة في مسجد ولا حاجة وبعدين اسمع الخطباء يجيبوا الاحاديث دي فاقول سبحان الله اليس عندهم تمييز يعني ما يحسش كده من قلبه مثلا ان الحديث ده مش مش مش داخل دماغه دي دي بتبقى مسألة حس يعني أنا هقرأ عليكم بعض الأحاديث أهو علشان تشوفوا يعني مثلا الحديث ده ابن الجوزي ذكره في كتاب الموضوعات عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة الفاتحة يعني مرة وقل يا أيها الكافرون ثلاث مرات وقل هو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغ من صلاته قرأ آية الكرسي مرة كتب الله هو ده الأجر بقى هو خلاص يصلي أربع ركعات يقرأ الحمد مرة ويقرأ قل يا أيها الكافرون ثلاث مرات ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات شوف بقى الأجر اللي جاي ده كتب الله عز وجل له بكل يهودي ويهودية عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها وبنى الله له بكل يهودي ويهودية مدينة في الجنة وكأنما اعتق, أعتق بكل يهودي ويهودية رقبة من ولد إسماعيل وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأعطاه بكل يهودي ويهودية ثواب ألف شهيد ونور الله قلبه وقبره بألف نور ألف رحمة ونور وألبسه حلة وستر عليه في الدنيا والآخرة وكان يوم القيامة تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء يأكل ويشرب معهم رواه ابن مفجوع ويدخل معهم وزوجه الله بكل حرف حوراء وأعطاه الله بكل آية ثواب ألف صديق وأعطاه بكل سورة من القرآن ثواب ألف رقبة من ولد إسماعيل وكتب له بكل يهودي ونصراني حجة وعمر يعني عمرك سمعت ده في صلاة الفريضة يعني اللي هي صلاة الفريضة لأفضل صلاة بعد لأفضل صلاة يعني قبل المكتوبة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام آه لم يذكر عشر معشار هذا في الصلاة المكتوبة أهدا بقى إيه من صلى أربع ركعات يوم السبت فإذا حددها يوم السبت يعني أنت لو صليت يوم الحد ولا يوم الاثنين ولا الكلام ده ما أنتش واخد القصة دي تمام حديث آخر برضو ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ودي يعني اسمها ايه اسمها الصلاة الم... يعني الصلاة المعروفة بصلاة إضاعة الصلاة يعني واحد ضيع صلاة طول عمره وعايز يتوب من اللي فات بقى له مثلا 20 سنة ما صلاش ولا الكلام ده وعايز بقى ايه يجبر ما مضى يعمل ايه يعمل الصلاة اللي جاية دي على حسب رأي هذا الكذاب يقول دخل شاب من أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عصيت ربي وأضعت صلاتي فما حيلتي قال حيلتك بعدما تبت وندمت على ما صنعت أن تصلي ليلة الجمعة ثمان ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وخمسا وعشرين مرة قل هو الله أحد فإذا فرغت من صلاتك فقل بعد التسليم ألف مرة صلى الله على محمد النبي الأمي فإن الله عز وجل يجعل ذلك كفارة لصلواتك ولو تركت الصلاة مئتي سنة مئتين سنة بس انت بس تقول الايه الحاجة البسيطة دي خالص ونام في الخط بلط في الخط بقى وما تصليش وغفر الله لك الذنوب كلها وكتب الله لك بكل ركعة مدينة في الجنة وأعطاك بكل آية قرأتها ألف حوراء وتدخل الجنة بغير حساب ومن صلى بعد موتي هذه الصلاة يراني في المنام من ليلته وإلا فلا تتم من الجمعة القابلة حتى يراني في المنام ومن رآني في المنام فله الجنة يعني يعني ادي مثلا احاديث انا سمعتها انا اخترت الاحاديث دي ليه مع يعني وضوح بطلانها علشان بقول ان كيف المتكلم ده لا يميز مثل هذا الباطل والعلماء يقولون من علامة الحديث الموضوع قلة العمل مع ضخامة الأجر بالضخامة هي ديت لأن في برضه أحاديث صحيحة فيها جزاء ضخم برضه بس مش بالصورة اللي احنا سامعينها دي وبالمناسبة في حديث برضه أجده معلقا في المساجد يقول لك من ترك الصلاة عاقبه الله عز وجل بخمسة عشر عقوبة يدخل قبره عطشانا ومش عارف ايه جوعانا والكلام ده الحديث ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث الايه الترهيب من ترك الصلاة الحديث 15 عقوبة ده أي واحد يلاقيه في مسجد لازم ينزعه من على حائط ويمزقه لأن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالجماعة بقى اللي هم وضعوا بقى الأحاديث في مسألة العبادات والصلاة والصيام والزكاة والحج والكلام ده وضعوا مثل هذه الأحاديث ووضعوا أحاديث أيضا مقاربة في المعنى يعني مفيش فيها ضخامة الأجر اللي احنا إيه اللي احنا سامعينه ده دول بقى كما قلت وضعوا ألوف الأحاديث بكل أسف في جماعة آخرون بتوع دنيا بقى الجماعة دول قال لك نحن نكذب له لا عليه فقاموا وضعوا الأحاديث في العبادات احنا قلنا الجناية اللي ارتكبوها ايه أنهم جعلوا الناس يعبدون الله بشرع لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الجماعة اللي جايين دول بقى جماعة فسقة أكلوا الدين بالدنيا صاحب سلعة معينة عايز ينفق السلعة دي يمشيها يعني يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمشي السلعة دي ومن الطرائف ما يعني حدثني به شيخنا الألباني رحمه الله تعالى قال لي أما سمعت بأحاديث اليخنة قلت له لا قال فخذه مني عاليا يعني ايه مني له يعني ما فيش اسناد نازل عشان اقول حدثني فلان عن فلان عن الشيخ قال لا من مني له على طول اليخنة ده اللي هو البصل اللي انت بتطيبه في صلصة اللي احنا بنسميه يخني هو ده اليخنة فكان في واحد في بلد من البلدان بي- دي صنعته يعمل اللي البصل ويطيبه في الصلصة والكلام ده وبعدين ايه يبيعه للناس خلاص الناس بقى ايه يعني ما ما عادتش بتاكل اليخنة ده فالمهم الراجل راح لامام القرية واشتكى له قال له انا كده هجوع انا وعيالي وهاكل منين والكلام ده هو. فالرجل رق له وصعب عليه يعني قال له آه، خلاص انا هحل لك مشكلتك فلما كان في يوم الجمعة طلع بقى ايه الامام الخطيب ده على المنبر وقعد بقى يذكر وبتاع ويسخن الناس مش عارف ايه بتاع وفي النص كده طبعا بس قال للراجل ايه هات بقى طشت يا اخي انا قد كده يعني اي معون كبير زي على قد ما تقدر واقعد على باب الجامع ومالكش دعوه والباقي عليا الراجل فعلا جاب الحلل والبتاع مليانه الطبيخ بتاعه ده ده طلع على المنبر بقى وقعد يتكلم يتكلم يتكلم وفي النص كده قام قال ايه قال وروينا روينا يعني له اسناد يعني بس مش عايز يقوله عشان اسناد طويل شويه فعايز يختصر بقى ايه بدل ما حدثني فلان عن فلان عن فلان يقول روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالاسناد المحذوف يعني اللي انا مش عايز اقوله عشان ما اطولش عليكم آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل اليخنة دخل الجنة العالم بقى مستعجله انزل يا عم صلي الركعتين خلينا ناكل الراجل ده ده هي الجنة ما فيش الواحد ياكل بساطين يدخل الجنة مستعجلين بقى الناس طلعوا من الايه من المسجد لحسوا الطشت من كتر بقى ما كل ده يقول له دينه وزحام بقى واللي راح البيت يجيب معون عشان ياخد والكلام ده خلاص كده الراجل باع الايه باع اليخنة بهذا الحديث المكذوب أفي طائفة من بني آدم لا عندها ضمير ولا عندها دين ولا الكلام ده يأكلون الدين بالدنيا هؤلاء لهم عجائب في وضع الأحاديث طبعا أحاديث ركيكة جدا جدا بقى طبعا تناسبهم تناسب عقلياتهم وتناسب مقاصدهم آه، من هؤلاء آه، حديث أخرجه الإمام العقيلي رحمه الله آه، من طريق يعني آه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة شوف حتى ال- حتى ال- العروق إليها واردة يعني أي واحد عنده حس حديثي على طول يقوم يعرف إن ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا سقمت المعدة صدرت العروض العروق بالسقم الدرقطني بقى لما يعني آه، آه، روى هذا الحديث أظن في كتاب الأفراد أو آه، كده قال تفرد به إبراهيم ابن جريج ولم يسنده غيره وكان طبيبا اه ما هو المعدة آه، كطبيب اهو راجل طبيب والمعدة بيت الداء والكلام ده اهو فجعل له إسنادا سمع الكلام الكلام ده أصلا من كلام عبد الملك بن أبجر آه عجبه عجب الطبيب ده الحديث قال لك إيه الإشكال يعني إن أنا أحط سند له ومشي المسائل خلاص أي واحد بقى هي هي هي هيروح له يبقى معلق الحديث زي ما احنا بنشوف في يعني آه، بكل أسف في بعض آه، مثلا محلات العصير تلاقي ايه وسقاهم ربهم شرابا طهورا هو العصير ده هو الشراب الطهور هو انت حطيت الآية دي ليه وأغرب من كده تلاقي مثلا في محل حلاقة وجوه يومئذ ناعمة ألا إيه اللي نعمها يا ابني ده حلق اللحية حرام ناعمة إيه اللي أنت بتقول عليها دي يعني ينفع يحط ال- ال- مش عارف إيه حاجة عجيبة ح- حاجة عجيبة الشكل يعني أو واحد مثلا بقال والتين والزيتون وطور سينين آه عنده زيتون والفكان يحط التين عنده وهكذا يلعبون بدين الله تبارك وتعالى فهو ده رجل طبيب لقى كلام جميل وبتاع أما ركب له إسناد وإسناد إيه يعني لما تشوف الإسناد يعني شوف, شوف هذا الرجل كيف يرويه يرويه عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يعني زيد بن أبي أنيسة ثقة كبير الزهري إمام في السماء أما أبو سلمة فهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أما أبو هريرة فرضي الله عن أبي هريرة فشوف يبقى شوف السند من أول زيد لحد أبي هريرة سند صحيح يوم يرك- هو اللي ركب له السند اخترع القصة من عنده عشان كده احنا بنقول للي, للي, للي بيخرج الأحاديث والكلام ده اوعى تيجي من نص السند وتختصر السند يعني لو واحد جاء مثلا قال لي أنا ما وقفتش على سند هذا الحديث وجاء قال لي روى زيد بن أبي أنيس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة حديثا وما قاليش الحديث ايه رأيك يا عم الشيخ في الإسناد ده أقول له هذا إسناد صحيح أول ما يقول لي بقى الح- المعدة وحوض مش عارف إيه وبيت الإيه والكلام ده أنا أقول له هذا حديث مكذوب مين اللي كذب إذا كان زيد ثقة و... و- والإسناد إحنا قلنا الحكم على الإسناد أين العلة أقول لك العلة في من دون زيد حتى لو جبت لي من دون زيد كان ثقة أقول لك في من دون هذا لازم ي- هذا الإسناد لابد أن يشتمل على علة مستحيل يكون صحيح كله على بعضه لازم فيه مطب المطب ده هتعرف ممكن يكون رجل مجهول ما انتش عارف هو مين تعصب جناية الكذب بهذا المجهول تقول في الغالب هو اللي اخترع القصة دي ف... فشوف ده ركب له ايه ركب له اسنان عشان ي- يمشي المسائل برضه في واحد اسمه فضالة ابن حسين الضبي ده بقى روى حديثا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب فرده خلاص آه ابن عدي لما رأى هذا الحديث في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال قال ايه قال انفرد به فضالة اللي هو ابن حسين ده وكان عطارا ببيع ايه ببيع العطر فاتهم بهذا الحديث لينفق العطر ينفق يعني يبيع عشان العطر بتاعه ايه ينتشر والكلام ده فهو اللي اخترع الايه اللي اخترع ال- ال- القصه دي طيب واحد يقول لي يا اخي طب ما في احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى حديث ابي هريره نفسه الرسول عليه الصلاه والسلام قال من عرض عليه طيب فلا فلا يرده ليه لانه خفيف المحمل طيب الرائحه والحديث ده رواه مسلم في صحيحه ورواه ابو داود والنسائي واحمد كفايه رواه مسلم في صحيح عشان يبقى الحديث صحيح فاذا كان الحديث صحيح انت ليه بتقول بقى انه آه، مكذوب فانا اقول لك آه، ان الطريق الاسناد اللي في صحيح مسلم بخلاف الاسناد اللي اخترعه فضاله بن حسين هو فضاله قال ايه رواه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه خلي بالك من الاسناد عن ابي سلمه عن ابي هريره اما مسلم رحمه الله فروى هذا الحديث عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة يبقى الحديث في صحيح مسلم التابعي الأعرج أما الإسناد اللي اخترعه فضل بن حسين ده عن أبي سلمة واحد يقول يا أخي إيه ضر ما هو برضه كله عن أبي هريرة رضي الله عنه أقول لك يضر أن محمد بن عمرو لم يسمع بهذا الحديث وأن أبا سلمة لم يسمع لهذا الحديث إزاي تنسب حديث لم يسمعه لا محمد ابن عمرو ولا أبو سلمة إليهما هو النهاردة مثلا لو كتاب زي كتاب فتح الباري ممكن آه، أقول يا أخي ما أنا وابن حجر إخوات خلاص شيل اسم ابن حجر واكتب اسم أبو إسحاق الحويني ينفع الكلام ده يبقى أنت مؤلف كتاب أو عامل رسالة وعشان احنا كلنا اخوات والكلام ده هو وما يضرش ثقة مكان ثقة ولا بتاع تشيل اسم وتحط اسم تاني انا بقى عشان كده م- م- مخرج الحديث مهم عند اهل العلم يعني عندنا حديث مثلا رواه البخاري في صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا الحديث لم يصح إلا عن عثمان رضي الله عنه إذا سمعت أي بني آدم سمى صحابيا آخر لهذا الحديث قل له كذب وده حصل لي زمان من حوالي 20 سنة كده أو أكتر من 20 سنة في مسجد العزيز بالله لما كنت بشرح صحيح البخاري وبعدين تطرقت لهذا البحث فقلت ايه قلت آه ذكر الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذا حديث باطل ده كلام الذهبي مش كلامي أنا قلت إن الذهبي قال هذا حديث باطل إيه اللي باطل الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا ده في صحيح البخاري ككلام لكنه باطل عن علي ها خلي بالك من الكلام باطل عن علي فأنا بينت كده فقام طلع لي واحد كان شيعي الظاهر ولا كده قال لي يعني علي بيروي الأباطيل وقام نافض إليه كده وطالع من المسجد طبعا لا علي لا يروي الأباطيل وحاشاه لكن الإسناد إلى علي في واحد تالف أحد الهلكة في هذا الإسناد هو المسؤول عن تغيير اسم الصحابي فالقصة مش قصة بقى تقول لي ايه طالما عن أبي هريرة خلاص لا أنا الآن بقول أن هذا الرجل المتروك فضال بن حسين لما يقول عن محمد بن عمرو فكذب على محمد بن عمرو عن أبي سلمة كذب على أبي سلمة صح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه صح بهذا المعنى يعني زي ما ذكرت لكم بس من طريق آخر عن أبي هريرة اللي هو طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ده باب دقيق علماء الحديث لا يغفلون شيئا من هذا ولذلك لاحقوا الكذابين والمتروكين وحتى فاحش الخطأ لاحقوهم في المسألة دي عشان كده يقول لك ايه صح من حديث فلان ولم يصح من حديث فلان زي أشهر الحديث اللي انتوا كلكم حافظينه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث لا يصح هذا الحديث إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي واحد تسمعه يقول عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن أي صحابي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات قل له أنت مخطئ ليه لأنه لم يصح إلا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه آه ندخل بقى في الأكل فضل البطيخ أنا يعني عايز أفرفشكم النهاردة إن برضه الكلام في الحديث بيبقى ساعات تقيل كده فأنا أقول لكم حاجات عجيبة كده شوف الحديث ده برضه رواه يعني ابن الجوزي في كتاب الموضوعات عن كعب بن مالك قال كنا مع ابن عباس بالطائف فبينما نحن نمشي يوما في بعض المباطخ إذ قام صاحب المبطخة فاجتنى من مبطخته بالطيختين ووضعهما بين أيدينا فجعلت أكل وأطرح قشرها زي ما احنا متعودين تأكل الأحمر وترمي الأخضر فقال ابن عباس لا تفعل يعني كلها بقشرها فإن قشرها من حلل الجنة ولو يعلم الناس ما فيها لتمنوا أن تكون ثمارهم وأقواتهم كلها بطيخا أما إنها أول طعام أكله آدم في الجنة فرن إبليس رنة تحت تخوم الأرض السابعة رن يعني صوت صرخ الصرخة بتاعته وصلت الأرض السبعة اللي إن آدم أكل بطيخ ليه لما علم أن آدم أكلها وقال أخاف أن لا يبقى معي أحد من ذريته في النار إلا وأخرج منها مع أن البطيخ أخي لونه أحمر لون النار يعني فإن الله يبارك عليها وعلى من أكل منها وكيف يكون في النار من بارك عليه الجبار ده كلام إبليس يعني أو كلام ابن عباس وسمعت اللي هو ابن عباس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماؤها رحمة وحلاوتها مثل حلاوة الجنة ابن الجوزي بيقول هذا حديث لا يشك أنه موضوع وما أبرد الذي وضع هذا برضو ابن الجوزي ذكر حديثا عن علي بن أبي طالب بيقول إيه بيقول تفكهوا بالبطيخ فإن ماءه رحمة و حلاوته مثل حلاوة الجنة من أكل لقمة من البطيخ كتب الله تعالى له سبعين ألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة لأنه خرج من الجنة اللي خرج من الجنة اللي هو من البطيخ يعني طبعا ده ال ال واحد اسمه هناد بن إبراهيم النسفي هو اللي وضع ليه ال- الكلام البارد ده برضو ابن الجوزي وأبو عبد الرحمن السلمي رأى في كتاب ال- الأطعمة والعقيلي في الضعفاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، ربيع أمتي في العنب والبطيخ ده واحد اسمه محمد ابن الضوء وليس على وجهه ضوء ده مظلم هو اللي كتب الحديث ده كان كذابا مجاهرا وكان فاسقا يشرب الخمر حمد بن الضوء ده يقول ربيع أمتي في العنب والبطيخ ده يبقى الأمة دي ملهاش ربيع يبقى ربيعها في العنب ولا في المشمش ملهاش ربيع يعني أهو ده واحد بقى كذاب عامل المسألة دي واحد تاني برضو كذاب آه وضع حديثا على ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا في وليمة رجل من الأنصار فأتي بطعام فيه باذنجان فقال رجل من القوم يا رسول الله إن الباذنجان يهيج المرارة تأكل باذنجان مرارتك إيه تهيج قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم باذنجانة في لقمة إزاي يعني يعني حتى ما تتقطعش عشان خاطر الواحد ياكلها لا باذنجان قد كده كلها في لقمة واحدة وقال الباذنجان شفاء من كل داء ولا داء له شوف ابن الجوزي بيعلق على الحديث ده بيقول ايه بيقول هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سقى الله الغيث قبر من وضعه لأنه قصد شين الشريعة بنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير مقتضى الحكمة والطب ثم نسبه إلى ترك الأدب في أكل باذنجان باذنجانة في لقمة والباذنجان من أردأ المأكولات خلطه رديء يستحيل مرة أسود ويفسد لونه ويتلف الوجه ويورث البهق والسدد والبواسير وداء السرطان الم- المتهم بالحديث ده مين أحمد بن محمد بن حرب اللخمي ابن عدي قال كان يتعمد الكذب عمدا واحد عنده زريبة بقر تاجر مواشي عايز يبيع البقر بتاعته أما ألف الحديث الآتي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرموا البقرة فإنها سيدة البهائم ما رفعت طرفها إلى السماء حياء من الله منذ عبد عبد العجل يا سلام على الورع والتقى تشوف البقرة عندها حياء لدرجة ما فيش بقرة عارفة ترفع طرفها للسماء حياء من الله منذ عبد بنو إسرائيل العجل أشوف ال ال ال- ابن الجوزي بيقول هذا موضوع المتهم بواحد اسمه عبد الله بن وهب ال- النسوي كان دجالا يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه ده كلام ابن عدي آه، ده كلام ابن حبان رحمه الله تعالى واحد بقى صاحب طابونة عيش طابونة خبز عايز يبيع الخبز والكلام ده يألف الحديث الآتي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم متعنا بالإسلام والخبز فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا حججنا ولا غزونا لولا الخبز ابن الجوزي بيقول هذا حديث موضوع كافأ الله من وضعه أي على قدر جرمه فإنه لم يقصد إلا شين الإسلام بما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي وضع الكلام ده واحد اسمه عبد الله بن محمد بن أبي أسامة قال ابن حبان كان يضع الحديث وضعا كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وضعا وبرضه أخيرا بقى عشان خاطر العملية برضه ما ت- نكملها الجماعة بقى برضه بتوع البقوليات والكلام ده برضه عشان يعني آه، نعرفهم برضه ان الجماعه الوضاعين برضه واسوهم العدس شوف بقى آه، آه، ح- وضع حديث على علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالعدس فانه مبارك وانه يرقق القلب ويكثر الدمعه وانه قد بارك فيه سبعون نبيا وحديث عبد الرحمن بن دلهم وده طبعا لم يدرك النبي عليه الصلاه والسلام مرسل يعني وكمان ال- الاسناد بتاعه فيه يعني واحد اسمه عيسى بن شعيب متروك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قدس العدس على لسان سبعين نبيا منهم عيسى بن مريم شو ابن الجوزي بيقول ايه بيقول كافى الله من وضعهما يعني ايه الحديثين دول فإنه قصد شين الشريعة والتلاعب فإن العدس من أردأ المأكولات فإذا سمع من ليس من أهل شرعنا هذا نسب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى غير الحكمة شوف يعني الكتاب الموضوعات لابن الجوزي ده مطبوع في ثلاث مجلدات كبار ثلاث مجلدات كبار وابن الجوزي طبعا ما استوعب الأحاديث الموضوعة والمنكرة والضعيفة ما تملأ مئة سفر من الأسفار لو احنا عايزين نلم كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الكتب ولا يصح عنه سواء كان مكذوبا أو كان باطلا أو كان منكرا أو كان شاذا أو كان مثلا يعني مش لازم يكون الواحد كذاب مش لازم يكون واحد ألفه لا ممكن يبقى واحد سيء الحفظ مغفل يدخل عليه حديث أو يسمع حديثا فيظن أنه حديث ويكون كلام بعض الناس مثلا زي ما حصل مع أحد المغفلين كان اسمه ثابت دخل مرة المسجد وكان رجلا عابدا زاهدا لكن لم يكن ضابطا كانش بيحفظ كويس آه فلما دخل المسجد مرة فوجد مجلسا لأحد رواة الحديث اسمه شريك ابن عبد الله النخعي فشريك بيقول ايه هو ثابت وصل الى باب المسجد العتبة وهو على العتبة سمع شريكا يحدث فشريك قال ايه بقى قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان أبو سفيان ده اسمه طلحة ابن نافع عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيلتفت شريك كده فوجد شريك بها فلقى مين لقى ثابت فبيهزر معاه وشريك كان صاحب دعابة يعني فبيهزر معاه فعايز يقول له انت وشك منور وانت راجل طول الليل بتصلي علشان كده صلاة الليل باينه على وشك والكلام ده فقال له ايه قال له مازحا من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار عايز يقول له انت طول الليل بتصلي عشان كده وشك منور خلي بالك ان ايه شريك قال الاسناد وما قالش الكلام ما قالش كلام الرسول عليه الصلاه والسلام بس لما التفت فوجد ثابتا فقال له الكلمتين دول قال له من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار فقام ثابت تصور ان هو ده الحديث ما هو شريك واقف عند ايه عند عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقام ملتفت قال الكلمتين دول له فظن ثابت ها ان ده الحديث ده هو الحديث إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار أم طالع من الجامع وقعد يقول حدثنا شريك ما هو سمع وهو بيقول قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار طب هل ثابت ده كذب هذا الحديث ألفه من دماغه قصد أن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا مغفل حفظه ضعيف فمش عارف يضبط ولا عارف يميز فقام يدخل كلام الناس خلاه حديث جعله حديثا فمش لازم الحديث المكذوب يكون واحد مألفه لا ممكن يكون أدخل عليه إما كذاب دخله عليه وإما سيء الحفظ تصور إن ده حديث ومش حديث النبي عليه الصلاة والسلام فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام الناس عشان كده العراقي في ألفية الحديث أشار بقى للنوع ده فقال إيه قال وبعض الواضع وبعض الواضعين قد واضعا أنا دي أنا كسرت الوزن والواضعون بعضهم قد واضعا من عند نفسه وبعض صانع والواضعون بعضهم قد صانعا من عند نفسه ألف يعني وبعض واضع كلام بعض الحكماء في المسند يعني بعض الحكماء خلى كلام الحكماء دول أو الكلمة خلاه في المسند يعني أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ها كلام بعض الحكماء في المسند ومنه نوع وضعه لم يقصد مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت يعني بيقول ايه بيقول ان الوضاعين واحد بيألف من نفسه والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه ألف من دماغه كده زي الجماعة بتوع البطيخ والكلام ده ألف الحديث من راسه كده وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند كلام الحكماء من غفلته نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه نوع من الأحاديث الموضوعة المكذوبة وضعه لم يقصد يعني اللي وضعه ما قصدش يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وادى مثال بالحديث اللي احنا بنقوله ده مثل حديث ثابت من كثرت صلاته من كثرت صلاته بالله الحسن وجوب النار الكلام اللي احنا لسه بنقوله من كثرت صلاته الحديث ها مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث يعني عايز يقول لك ايه زي ما انت بتقول نقط نقط الخ الخ كده الحديث زي ما انت بتكتب من من مثلا من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب نقط نقط نقط الحديث فكلمة الحديث الواردة دي معناها كم الحديث يعني وهلة سرت وهلة يعني غفلة سرت وانتشرت في الناس على أساس أنها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فليس بإيه ليس بحديث آه الكلام عن الأحاديث المكذوبة عن الأحاديث الموضوعة كلام كثير وأنا بقى يعني أكتفي ب يعني هذا القدر عشان ندخل بقى على الش على ال ال ال الشرط أو على الإيه القادح الثالث في قوادح العدالة زي التهمة بالكذب أو أو ما أشبه ذلك. هندخل آه عايزين ندخل بقى لأن أنا عارف إن الناس أكيد يعني زهقت بقى لها يعني كم مرة كده ما دخلناش في الحديث في صحيح البخاري فعشان كده يعني ايه هنقرأ الحديث اللي هو في كتاب الرقاق ونلقي عليه نظرة إن شاء الله تبارك وتعالى قال الإمام البخاري رحمه الله باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل اللي هو ابن سهل الساعدي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها هذا الحديث هو أول حديث أو هو الحديث الذي وضعه الإمام البخاري في الباب الثاني من كتاب الرقاق وإحنا زي ما قلنا زمان إن لابد أن يكون هناك مناسبة ما بين ترجمة البخاري وما بين الحديث والبخاري رحمه الله يجعل دائما مناسبات ما بين الأبواب مش ما بين الباب الترجمة والحديث بس لا الباب ده واللي قبله والباب ده واللي بعده زي ما احنا هنبين إن شاء الله تعالى انتوا طبعا أكيد حافظين التبويب الأول للبخاري الحديث اللي احنا فضلنا فيه أكتر من سبع ثمان حلقات حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ وحديث أنس بن مالك وحديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح أو فأكرم روايتان الأنصار الأنصار والمهاجرة البخاري بوب قال ايه على على ال- على الحديث ده وألا عيش إلا عيش الآخرة ده أنا عاي- عايز المقطع ده طبعا التبويب بتاع البخاري كان م- كان كان إيه كان مقطعين كان مقطعان المقطع الأول لما قال بابه آه، ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة فالحديث حديث أنس حديث سالم بن سعد السعيدي اللي هو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كان له مناسبة كان الصحابة يحفرون الخندق وظلوا أياما لا يذوقون ذواقا مفيش أكل وفي جهد وحياتهم كلها غزو يطلع من غزوة يدخل في غزوة يطلع من غزوة يدخل في غزوة حتى ان بعض الصحابة ترك المعايش ترك التجارة ترك الزراعة وقعد للنبي عليه الصلاة والسلام زي الزبير بن العوام جلس للنبي صلى الله عليه وسلم قصر حياته على النبي عليه الصلاة والسلام آه، حتى في غزوة مثلا تبوك في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام غزا هذه الغزوة في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وفي وقت السفر في وقت في وقت الغزو كانت الثمار قد طابت يعني اللي عنده بستان فاكهة خلاص يا دوبك هينزل يجمع الفاكهة عشان يبيع لا الغزوة جت في وقت الحصاد ويجب عليهم أن ينفروا فتركوا حقولهم وتركوا ثمارهم على ما يروح الغزوة ويرجع هتكون الثمار دي فسد ومع ذلك لا يجوز لهم قط أن يتخلفوا اللي تخلف كعب بن مالك وجماعة آخرون بس كعب هو اللي حكى الحكاية يروح الغيط بتاعه يمسك الثمرة يلاقي ايه فاضل لها يوم يقول خلاص هم مشوا أنا عندي راحلة قوية أستنى اليوم ده أحصد وحجري وراهم أحصلهم علشان ال ال ال الزرعة ما تروحش عشان يبيع لأنه مستني الزرعة دي علشان يملى جيبه فلوس هيصرف بقية ال- ال- السنة ولا بقية الشهور من الزرعة دي فيروح يحسس كده على الزرعة يقول إيه، آه فاضل لها كمان يوم تاني يوم يروح ي... كمان يوم لحد ما عدى ثلاث أيام أو أربعة حب بقى ان هو يركب بقى ويحصل الصحابة حصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الشيطان قعده قال له هتروح فين ده انت بالك ثلاث اربع ايام ده هم وصلوا خلاص اقعد وكان الشيطان لسان خذولا فده كان حال الصحابة يطلع من غزوة على غزوة فلم يستمتعوا بالدنيا ملحقش يقعد عشان يستمتع بحاجة وفي غزوة الخندق عمالين يحفروا ويشيلوا التراب على كتافهم وفي حديث أنس الذي ذكرته قبل ذلك أن أنس رأى جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم كلها متعفرة تراب كان بطنه عليه الصلاة والسلام فيها شعر والتراب علق بشعر النبي شعر بطنه عليه الصلاة والسلام وكتفه متعفر وبيشيل زي المسلمين بالضبط شيل التراب زيهم بالضبط ففي حداء بقى انت عارف بقى ما يعرفش الكلام ده الا الجماعه الفلاحين لما يكونوا بيجمعوا الرز وبيضموا الرز ولا بيجمعوا القطن ولا الكلام ده تبص تلاقيهم عمالين يغنوا زي الحادي اللي بيمشي ورا الجمل يقعد يغني ورا الجمل يقوم الجمل برضه يتسلى بالغناء وهو الراجل كمان ماسك ديل الجمل وعمال ايه يقول مواويل ورا الجمل يقصد ايه يسلي نفسه يعني فالجماعه بقى اللي بيضموا بقى ال- الغله ولا بيضموا الرز ولا بيضموا اي محصول ولا بيجمعوا القطن ولا الكلام ده يقعدوا يغنوا علشان ايه يخففوا الايه المسألة عليهم يعني فالصحابة لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام عمال يشيل معاهم الكلام ده قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما باقينا أبدا فقام ردد عليهم برضو كافأهم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة فكأنه بيقول لهم اصبروا العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة الدنيا دي كلها نكد في نكد يعني ما أعجب إلا من راغب في ازديادي ما فيش نعمة إلا وهي مكدرة في الدنيا إنما نعم الجنة لا كدر فيها انتهى العمل وانتهى الكدر وقاعد تتمتع بس فعايز يقول لهم لا يأس لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا فهذا ليس بعيش العيش على الحقيقة إذا دخلت الجنة فالإمام البخاري علشان يعمل لك تقابل في الصورة وتعرف ان العيش فعلا هو عيش الآخرة أم موري لك قدر الدنيا اللي انت زعلان عشانها ومضيع الآخرة عشان عشان الصورة تبان إذا كان العيش على حقيقة هو عيش الآخرة أنا حوريك الدنيا دي قدرها هي فعقد الباب الثاني لبيان قدر الدنيا ولذلك أحسن جدا رحمة الله على أبي عبد الله أحسن جدا في وضع هذا التبويب بعد ذاك التبويب وجاب حديث سهل بن سعد السعيدي موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها لسه النهاردة واحد بيكلمني آه عن بنتكلم بقى عن يعني ايه ال ال ال ال الغلو العقارات والكلام ده يعني كلام جاب الموضوع ده وان العقارات ارتفعت جدا جدا وبتاع والكلام ده فانا بقول له يعني انت متصور مثلا اغلى متر في القاهرة مثلا قال لي في اغلى متر في القاهرة والله طبعا انا ده راجل مش متخصص ولا انا متخصص يعني ممكن واحد من الجماعة اللي هم بيلعبوا بالمليارات يضحك علينا دلوقتي لما ايه لما نقول اغلى متر قد كده قال لك اغلى متر وخاف في مجمع التحرير في حتة فاضية كده والكلام ده اغلى متر 35 الف دولار 35 الف دولار ده بيقول اغلى متر يعني طبعا انا معتقد ان في اماكن اخرى تفوق في في القاهرة مثلا فضلا عن غيرها يعني قدام الحرم النبوي ولا الحرم المكي المتر ما ما تقولش حاجة حاجة ضخمة يعني فده دي انا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت هات بقى آلة حاسبة واقعد احسب بقى اقعد احسب بقى شوف الحي ده بكام والقاهرة بكام ومصر بكام والوطن العربي وشوف العالم بكام والكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول موضع سوط أحدكم السوط اللي هو العصاية عصاية طول كده خلاص زي الإصبع كده في يعني حجمها وطولها مثلا زي الإيد لما تحط هذا السوط في الجنة كده اهو الموضع ده زي ما أنا قلت لكم قبل كده لا تعرف تحط رجلك عليه موضع السوط ولا تعرف تبني عليه دار ده خير من الدنيا وما فيها فرجل يضحي بالجنة وما فيها لدنيا لا يملكها ما ده, ده العجيب في الموضوع يعني يا ليته يملك الدنيا يا ليته إذ ضحى بالجنة مش بموضع صوت لا ضحى بالجنة كلها مش بموضع صوت يا ليته كان يملك الدنيا لكن الواقع انه لا يملك لا الدنيا ولا يملك البلد اللي هو فيها ولا يملك لا نص البلد ولا عشر البلد ولا عشر من عشار البلد يعني واحد لو له في مصر مثلا عشر تلاف مئة ألف فدان كلها مباني وكلها على النيل وكلها على المش عارف ايه خليه ياخد مليون فدان هو كده ملك البلد لا ما ملكش البلد فلو سلمنا أن إنسانا يملك الدنيا كلها يبقى يضحي بالجنة كلها ده يضحي بموضع صوت وموضع صوت خير من الدنيا وما فيها طب أنا هقول لك حديث رواه عبد الله بن مسعود كما صحيح مسلم ورواه المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم أيضا ورواه أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم أيضا ورواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد أيضا آخر واحد هيطلع من النار يدخل الجنة ده يطلع ايه وملكه قد ايه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر رجل يخرج من النار اللي هو بعد ما يطلع من النار أعاذنا الله وإياكم منها يذبح الموت ما هو كما في الصحيحين حديث أبي هريرة يؤتى بالموت ككبش أملح له قرنين وضخم كده وكويس ككبش أملح بين الجنة والنار فيذبح الموت الكلام ده بعد آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة فلا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها مش هيطلع منها حد بعد آخر واحد مات ده يذبح الإيه الموت ككبش أملح ثم ينادي مناد يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم يزداد هؤلاء حسرة ويزداد هؤلاء سرورا ده بعد ما الراجل ده يطلع آخر واحد يطلع من النار يدخل الجنة يخرج من النار زحفا فإذا خرج التفت إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين طبعا ما يعرفش إن في ناس سبقوه وناس متمتعين والكلام ده فترفع له شجرة تحت الشجرة دي مية وانت عارف ان المية أهل النار يقولون أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله نفسهم يشربوا مية لأنه بياكل حنظل وياكل غسلين والغسلين ما تقوليش بقى لا المش ولا الشطة ولا الكلام ده هيموت هيولع فعايز يبلع عايز يطفي النار اللي جوه من الحنظل والغسلين والصديد والقيح اللي هو عصارة أهل النار مش لاقي أكل ياكل يشرب صديد وياكل حنظل وغسلين هيموت عايز مية عشان يبلع ربنا عز وجل قال إيه وسقوا ماء حميما فقطع معاه يشرب مية مغلية في جهنم مش مغلية على نار عادية مغلية في جهنم فالمية الباردة دي بالنسبة لهم دي حاجة حاجة غاية المنى انه يشرب نقطة مية فده خرج من النار لسه خارج من النار لا شجرة يعني فيه ظل ظل وده خارج من النار مشوي ولقى مية تحت الايه تحت الشجرة حصل له زي لوسة مش مصدق الموضوع أول ما شافها قال ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فقال الله عز وجل له لعلي لو أدنيتك منها تسألني غيرها قال لا لا أسألك غيرها فيدنيه يقعد في الظل وده خارج من جهنم يقعد في الظل ويشرب ميه فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل ألم تعطني عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيرها يقول عليه الصلاة والسلام وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقول له لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها يقول لا لا أسألك غيرها فيدنيه وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فلما يوصل الشجرة الثانية ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى يقول رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فقال ألم تعطني عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فلما يقربه من الشجرة تفتح له أبواب الجنة يشوف أهل الجنة منعمين إخوانا على سرر متقابلين ما فيش واحد أفهل التاني قاعدين في وش بعض هي دي المحبة ما هو أنت لما تزعل من واحد بتدي له قفاك تدي له ظهرك عشان مش عايز تشوف خلقته لكن دول بيحبوا بعض ومتمتعين ببعض ومش عايز أي واحد يفارق وجه أخيه إخوان بقى ونزعنا ما في صدورهم من غل عادش بقى لا غل ولا عاد الكلام ده فشايفه متمتعين يتضاحكون والكلام ده هو قاعد لوحده قال ربي أدخلني الجنة فأدخله قال الله عز وجل أدخل الجنة ولك مثل الدنيا لك مثل الدنيا دنيا ده أنا اتخانقت مع أخويا على 200 متر ده أنا قطعت الأرحام وأكلت اللي عملته وعملت معارك عشان خاطر فيلا ولا عشان خاطر بيت ولا عشان خاطر شقة الدنيا فما صدقش ودان قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين ما صدقش فضحك ابن مسعود رواه الحديث وقال ألا تسألوني مما ضحكت قالوا مما ضحكت قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا ضحك فقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت قالوا مما ضحكت يا رسول الله قال من ضحك رب العزة لما قال له الرجل أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فقال الله عز وجل له أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر في طريق آخر لابن مسعود في مسلم الحديث عبيدة ابن عمرو الحديث السياق اللي فات ده حديث سياق أنس بن مالك رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه الثاني ابن مسلم روى من سياق آخر قال له ادخل الجنة ولك عشرة أمثالها عشر أمثال الدنيا ده آخر واحد يدخل يخرج من النار يدخل الجنة آخر واحد طبعا سبقه الركع السجود وأهل الديانة والكلام ده اللي هم بقى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا اللي يسمع الأحاديث دي يصبر على هجير الدنيا لا يقاتل على شيء فيها يضيع الجنة منه أنا بستغرب والله العالم اللي معبيين الدنيا في كرشهم ومش شبعانين أبدا لا يشبع أبدا رجل شرب من الماء المالح والدنيا ميتها كده كل ما يدخل له حاجة عايز غيرها عايز غيرها لا يشبع وأنا مش فاهم هيسيب ده لمين هيسيب ده لمين عمال ينهب في كل مكان عمال ياخد ويسرق وينهب وكوش وحطه في كرشه لمين هتحط الكلام ده لمين هتقف يوم القيامة تسأل عن كل فلس أنت كسبته ووضعته في جيبك وتسيبه لمن لا يذكرك ولا يترحم عليك ولو ترحم عليك ما قبل منه لأن هتلاقيه برضه فاسق هو كمان بتاع دنيا الشهوات وكلاه هو كمان والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط الصلاح في قبول الدعوة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من ضمن ثلاثة دول ولد صالح يدعو له ما قالش ولد يدعو له لأن الولد الفاسد لا يلتحق بأبويه خسره أبوه في الدنيا قبل الآخرة ليه قبل الآخرة ربنا عز وجل قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فاشترط الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين حديث أبي هريرة اللي هو في الصحيحين من حديث عطاء بن يزيد بعد ما يعني أول الحديث اللي هو في رؤية الله عز وجل يوم القيامة وأننا نرى ربنا يوم القيامة اللهم ارزقناها يا رب آه ذكر آه النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد إذا رجل يكبو مرة يمشي مرة ويكبو مرة يكبو يعني يقع على وشه وتسفعه النار مرة تلفحه وهو يقول اللهم أخرجني من النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها الذكاء شدة اشتعالها قشبني ريحها يعني غير جلده لما النار قامت جاي عليه كده لفحة نار عليه قامت مسوداه غيرت جلده قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها فقال الله عز وجل له لعلي إن أخرجتك تسألني غيرها قل لا وعزتك لا أسألك غيرها خرج من النار ورفعت له شجرة برضو قال رب أدنني من هذه الشجرة زي حديث ابن مسعود فكل ما يقترب شجرة يشرب من مية ترفع شجرة ثانية أحسن منها فيطلب أن يروح فيقول الله عز وجل له ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك ويفضل يقربه يقربه لحد ما يدخل الجنة أول ما يدخل الجنة يحس إنها مليانة في بعض طرق الحديث قال ربي وجدتها ملأ الدنيا زحمة فيها الجو زحمة يعني ما فيش مكان قال ادخل الجنة أترضى أنت أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الجنة من أهل الدنيا قال رضيت قال رضيت شوف لما يدخل بقى الجنة أبو هريرة قال إيه عفوا ملك ملك من أهل الدنيا هذا ليس هذا حديث المغيرة بن شعبة إنما حديث أبي هريرة إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رب العزة عز وجل أنه قال لك مثل الدنيا قال تستهزئ مني أو تسخر بي وأنت رب العالمين قال أما إني لا أستهزئ بك عطاء بن يزيد بيقول فلما وصل أبو هريرة إلى هذا الموضع وكان أبو سعيد الخدري جالسا في المجلس لا يرد على أبي هريرة شيئا من حديثه حتى قال أبو هريرة ادخل الجنة ولك مثل الدنيا فقال أبو سعيد أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادخل الجنة ولك عشرة أمثالها عشرة أمثال الدنيا حديث المغيرة بن شعبة صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل يا ربي من أدنى أهل الجنة منزله أدنى أهل الجنة آخر واحد آه يعني مش عايز أقول أفقر واحد في الجنة عشان يعني اللفظ ده فيه نظر لأن برضو بعض الناس بيقولوا كده لا أقل ملك لإنسان في الجنة يسأل عنه موسى عليه السلام ربه عز وجل قال رجل يخرج من النار يدخل الجنة اللي هو الرجل اللي احنا حكينا حكايته ده فلما دخل الجنة قال الله عز وجل له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا قال رب رضيت فقال له لك مثله ومثله ومثله ومثله أربع مرات حتى إذا قال في الخامسة ومثله قال رب رضيت كفاية قوي فكده قد الدنيا خمس مرات فقال الله عز وجل له تمنى قول اللي في نفسك اللي يخطر على بالك قوله فجعل يتمنى وانت عارف بقى لما يكون بقى واحد في الدنيا هيعرف ايه في الجنة يعني ده ما يعرفش في الدنيا إلا حاجات بسيطة اللي هو كان عايش فيها يعني أي واحد فينا الآن مهما أوتي من العلم ما يعرفش يعد اللي في الدنيا إنما يعد اللي شافه بعينيه الذي وقع تحت الحواس هو ده بس اللي يعرفه لما انا اقول لواحد تمنى قول اللي نفسك فيه ما يعرفش يقول كل اللي في الدنيا هيقول اللي يعرفه بس فده رجل كان في الدنيا وواضح انه محروم يعني ما ما ما كانش لا ما لا له ملك في الدنيا ولا الكلام ده. واحد من ضمن الناس كان منهمكا في عمل المعاصي لحد ما نزلت به المعاصي بقى اخر بني ادم يخرج من النار ويدخل الجنه فبعد ما بقى له خمس اضعاف ملك رجل من اهل الدنيا ربنا عز وجل قال له تمنى اتمنى اللي نفسك فيه قعد يتمنى وفي الاخر مش فاكر فيذكره الله عز وجل يقول له ومن كذا يقول له أيوة ومن كذا يقول له ومن كذا يقول له أيوة كمان ومن كذا ما هو مش عارف حاجة عايز حد يمليه ومن كذا ومن كذا ومن كذا الله عز وجل هو اللي بيمليه هو اللي بيقول له ومن كذا ومن كذا وكل ما يقول له ومن كذا يقول له أيوة من كذا حتى إذا انقطعت به الأماني خلاص ما عادش في دماغه أي حاجة قال ولك وعشر أمثاله معه ده أدنى واحد جماعة اللي مضيعين الآخرة عشان الدنيا هتسيبها مش هتاخدها في قبرك وهتسأل عن كل شيء كسبته بيدك وضحيت يا مسكين بالجنة كلها مع أن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها لو كانت لك الدنيا وما فيها ده آخر واحد على آخر واحد أمال أعلى واحد ده يطلع إيه بقى فموسى عليه السلام قال يا ربي فأعلاهم إذا كان ده أدنى واحد ولو كده أعلاهم فقال الله عز وجل له أولئك الذين أردت يا سلام هم دول عبادي هؤلاء هم عبادي غرست كرامتهم بيدي غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم اجعلنا منهم قال ومصداق ذلك في في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أولئك الذين أردت يعني يعني يغرس الله عز وجل بيده لهم دول أولياؤه اللي هم عاشوا حياتهم كلها يتعبدون بلا إله إلا الله محمد رسول الله عملوها منهج حياة ما كانت كلمة تقال إنما ترجموها لواقع عملي نظروا إلى ما يحبه الله فتفانوا فيه وإلى ما يبغضه الله فأبغضوه نعم الجنس هذه الطائفة التي يقول الله عز وجل أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل لا أكل ولا شرب ولا الكلام ده هذا أعظم نعيم في الجنة رؤية الله عز وجل يبقى لما عايزين نحسبها صح يعني يبقى موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها أضحي بالجنة كلها وأنا لا أملك الدنيا أنا مش فاهم يعني اللي بيعرف يحسب واحد واحد يساوي اتنين إزاي حسبها يعني كيف أخفق في الصفقة الرابحة وأعمل عقله فيما لا يفيده إلا أياما معدودات لأيام الدنيا بس فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا ومن يهن الله فما له من مكرم ووقوف المرء بقدميه على درب الهدى نعمة أجل نعمة هي نعمة الهدى نعمة الاست- نعمة الاستقامة الانحراف مكلف ثمنه غالي الفاتورة بتاعته غالية جدا في الدنيا وفي الآخرة النصوص فيها قاطعة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل وأن يغفر لي ولكم آه، والوقت المتبقي ناخد فيه بعض الاتصالات بس انا يعني ما معيش قلم يا ريت ال- اخونا عبد الحميد يبعت لي قلم حتى اكتب ال- الاسئله نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا ابي اسحاق الحمد لله.
حضرتك منور قناه الناس الله يحفظك الحمد لله طب بالمناسبه الجميله اللي حضرتك اتكلمت فيها عن الاحاديث الكاذبه والاحاديث الصادقه طبعا نعم.
يعني انا مش هلاقي مناسبه احسن من كده اسال فيها حضرتك السؤال اللي انا عايز اساله ده نعم
حضرتك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
بيقول اذا على ماء الرجل ماء المراه اسكرت واذا نعم.
على ماء المراه ماء الرجل اتت بانثى مم.
فهل الحديث ده صحيح وم- وكنا ان احنا ناخد بالاسباب في حديث زي دوت حرام ولا ولا لا بس لا لا ومتشكره قوي ربنا نعم، بارك يخليك الله السلام فيك.
عليكم ماشي ماشي بارك الله فيك نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم أيوة، أنا- أنا أيوة.
سامع ايوه يا شيخ نعم
ازاي حضرتك الحمد لله ازاي حضرتك الحمد لله طيب يا شيخ انا عايز اسال حضرتك على حاجه نعم بس معلش وطي التلفزيون عندك حاضر اوطي التلفزيون نعم وطي التلفزيون بص حاضر بص يا شيخ انا كنت مخطوبه واتسبت واختي مم.
كانت متجوزه مم.
واتطلقت
مم.
واتطلقت والناس مم.
بتتكلم علينا في الشارع كتير وبتتكلم علينا في الدنيا يقعدوا يقولوا لنا انتوا اتطلقتوا ليه واتخطبتوا ليه مم.
فعايزه حضرتك معلش بعد اذن حضرتك تدعي لنا شويه وتقول للناس دي ترحموا شويه عشان هما بيظلمونا كتير والله طيب وبيقعدوا يقولوا لامي كلام وحش نعم
واحنا اتنين يتم والله وامي قاعده عماله تعيط هي والدتي نعم فعايزه حضرتك تدعي لنا بعد اذن إن شاء حضرتك الله أفعل إن شاء الله أفعل ربنا ي- متشكرين جدا أسأل الله أن ييسر أمركم نعم نعم، السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ ابو اسحاق الله يحفظك كل عام وحضرتك طيب وأنت طيب والله يا شيخ بعد اذن حضرتك نعم في حاجه بس كده ربنا يكرمك يا رب يعني ايه احب انك انت حضرتك يعني توضحها للناس كلها نعم الواحد بيشوف في بعض الاحيان اقامه المساجد واقامه المآذن العاليه عليها جامده قوي مم.
مكلفه لثمنها المسلمين والارامل واليتامى وال والفقراء والمساكين مش اولى بالحاجات دي هذه الاشياء لا تسمن ولا تغني من جوع يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وان طهر بيتي مش زينا بيتي كل التكاليف دي كلها مش المسلمين اولى بيها نعم نوضح للحاجه ديت ربنا يكرمك لان والله الواحد بيعرف حالات هي اولى بالفلوس واولى بالانفاق ده كله من المآذن دي اللي بترفع مم.
وملهاش اي لازمه خالص ربنا اكرمنا بالمكبرات وربنا اكرمنا بالاشياء اللي بتوصل الاذان للناس لكن المآذن العالية دي اللي طيب نعم بترتفع اكثر من 100 نعم متر خلاص ماشي يا أخي اكيد المسلمين بيها بارك- جزاك الله خير ربنا أنا ف- يجازيك فاهم.
بالخير يا شيخ آه، الله يحفظك الله يخليك الله يحفظك نسألك الدعاء ان شاء الله الله يحفظك يا أخي، بارك الله فيك لا لا معلش دخلت صلاة آه، ماشي ماشي ثلاثة أربعة كده مم. نعم نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ازيك يا شيخ الله يحفظك ربنا يبارك فيك وفيك بارك جزاك الله خير آمين لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال بس عن اذكار المساء تتقال امتى بالظبط الله يبارك فيك نعم طيب حاضر نعم يلا السلام عليكم ورحمة الله نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وبارك الله الله يحفظك.
فيك يا شيخ الله يحفظك اجعله ان شاء الله في ميزان يا حسناتك رب بقول لك آه، حضرتك آه، بالنسبة للأحاديث اللي حضرتك بتقرا آه، أو التحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مم.
أنا فاكرة كده من 20 سنة وأنا في المدرسة حكاية ال- العنكبوت والحمامة مم.
ساعة ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغار مم.
فمش عارفة آه، قالوا لي لا ده حاجات مكذوبة يعني أنا عايزة أعرف إيه هو السبب الحقيقي في انتشار الأحاديث الضعيفة أو النقل عن سيرة الرسول صلى الله عليه مم.
وسلم نعم.
آه، غير الحقيقة يعني ومعلش ليا سؤال تاني نعم.
آه، الحديث اللي بيقول آه، سبعة يظلهم الله لا ظل إلا ظله مم.
ف- يعني منهم آه، آه، رجل قلبه معلق بالمساجد مم.
واحنا عارفين ان ال- ال- ال- الصلاه الاقامه واجب على الرجال مش النساء في ال- في المسجد مم.
يعني فانا انا دلوقتي ان شاء الله احافظ على مكان او وقت الصلاه هاخد الاجر اللي في الحديث ان ان شاء الله باذن الله اطمع في رحمه ربنا يظللني وجزاك الله خيرا يا شيخ السلام الله عليكم يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله نعم أي نعم آه نعم آه. طيب ماشي ماشي ماشي ماشي نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ أبو إسحاق أنا أبو إسحاق بس كيف حالك سيدنا؟
الله يحفظك أنا أحبك في الله حبك الله جزاك الله خيرا بالله بدي أسألك يا شيخ عن الحديث الله يجزيك خير نعم تفضل آه، لا تمرضوا لا تمرضوا لا فتمرضوا تتمردوا فتمردوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا أي نعم سيدي مش كده؟
أي نعم مم. طيب آه، سؤال ثاني والله لو سمحت نعم
آه، قيام الليل احنا بنقوم الليل واحنا قاعد واحنا قاعدين يعني ما من...
آه، وانت جالس يعني؟
اي نعم مم. نعم ايه سؤالك؟ ما سؤالك؟
آه، سؤالي سيدنا يعني يجوز اه يعني هل يجوز يعني الصلاة جالسا اي مع نعم مع القدرة على القيام يعني انت بس ممكن آه، مستطيع للقيام ولكن تصلي جالسا تقصد نعم هذا؟
سيدي. نعم سيدي نعم حاضر حاضر الله يحفظك ويبارك بارك الله فيك والله.
شكرا لك حياك الله الله المستعان آه، بالنسبة لسؤال ال- الأخت عن آه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا ماء الرجل ماء المرأة آه، كان الشبه للرجل وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للمرأة آه، وفي طبعا لفظ آخر إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للمرأة هذا حديث صحيح آه، وعلى بمعنى سبق يعني ال ال ال- يعني كلا اللفظين كلا اللفظين إيه ي- يفسر أحدهما الآخر آه، وطبعا دي دي ما ما- ما ما فيش آه، يعني مسألة الشبه ما ينزع إلى أخواله أو ينزع إلى أعمامه أحد أسباب هذا الحديث وده طبعا في قصة مع عبد الله بن سلام حبر اليهود لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مثل هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال أشهد أنك نبي لأن هذا لا يعرفه إلا نبي آه الأخت بقى اللي بتتكلم عن آه إنها كانت مخطوبة وفسخت خطبتها وكان لها أخت طلقت يعني والناس بيتكلموا لماذا فسخت الخطبة لماذا طلقت المرأة آه، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وبالمناسبة هذا حديث ضعيف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه مع شهرة الحديث ومع أن بعض العلماء المتأخرين زي النووي رحمه الله وغيره حسن الحديث ولكن علماء الحديث الكبار اللي هم بقى شغلتهم بقى الحديث أعلوا هذا الحديث بالإرسال يعني هو إنما يصح كما رواه مالك وغيره يصح عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هذا هو الصحيح في هذا الحديث فإحنا بنقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويعني مسألة آه، الطلاق مسألة الفسخ الخطبة الكلام ده هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى ورب محنة جاء من خلفها منحة يعني أحيانا آه، المرأة تطلق من إنسان فتتزوج من هو أفضل منه بمراحل ولا شك أن طلاقها الأول ساءها وساء أهلها وممكن تكون المرأة بتتحايل على الرجل وتقول له أنا أشتغل خدامة بس لا تطلق يصر ويطلق فيبقى مكسورة وحزينة على أنها فقدت حياتها وفقدت استقرارها والكلام ده هو. وعادة المرأة الم- التي تطلق في أثناء الطلاق بتبقى زي العمية بالظبط وأهلها وأهلها أيضا كالعميان الح- زي الحرب أول ما الحرب تشتعل بتبقى فتية حتى إذا انتهت الحرب ولت عجوزا شمطاء مكروهة الشم والتقبيل كل بني آدم يعيش بقى محنته لوحده المرأة اللي بتطلق تعيش حياتها كل بني آدم في حياته وهي اللي تت- تحمل العبء كله لوحدها بس مش هتكتشف القصة دي إلا بعد مدة فأنا بفترض واحدة اهوت عايزة تعيش وحاولت إنها تعيش والراجل عمال يطلق وهي بتبوس رجله عشان تعيش بأي وضع أبى طبعا ده الطلاق بالنسبة ل- ل- لمثل هذا الصنف آه، عظيم وكبير وجسيم يوم يقدر ربنا سبحانه وتعالى إنها تتزوج من هو أفضل منه بل شراك نعله أفضل من زوجها الأول طيب هي كان ممكن توصل للخير ده لولا أنها مرت بهذه المصيبة رب محنة ولدت منحة المسألة كلها تحتاج إلى الرضا الصبر والرضا ونعلم أن كل شيء مكتوب حتى العجز والكيس كما قال صلى الله عليه وسلم العجز خدوا واحد مغفل كده ما- ملوش في الدنيا وحساباته ضعيفة ودماغه ضعيف والكلام ده مكتوب والكيس اللي هو الذكاء والفهم والكلام ده ده مكتوب وده مكتوب ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس واحنا بنقول للناس اللي بيتكلموا ان ان الله عز وجل قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد حتى الكح حتى الضحكه حتى الهمسه مكتوبه في الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا فلما تقعدوا تتكلموا وتقرضوا أعراض الخلق أنتوا الخسرانين النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الجنس المتعدي كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم قال المفلس رجل أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة إلى آخر أعمال البر يعني لكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار وقال صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه وقد أخذ بلسانه وقال إن هذا أوردني الموارد والرطن يعني والذي يقول هذا أبو بكر رضي الله عنه فأنا أوصي بقى الجماعة اللي عمالين يتكلموا في أعراض الخلق أن يتقوا الله تبارك وتعالى وهم لهم أعراض هم كمان والجزاء من جنس العمل أنتوا بتتكلموا في أعراض الناس هيبقى في ناس يتكلمون في أعراضكم بأسوأ مما تتكلمون في أعراض الناس وهذا من تمام العقوبة لكن كما يقول ابن الجوزي لا يحس بوخزة الإبر مبنج طالما سكران ومغفل ومش عايز يفوق زي المب- الم- المتبنج بالضبط تديله إبرة ما يحسش بيها كذلك الإنسان المغفل يعني نعم الأخ اللي هو بيقول بالنسبة لإقامة المآذن والكلام ده هو آه أنا معه في ذلك الحقيقة آه نحن أسرفنا كثيرا في رفع المآذن وفي تشييد المآذن وفي يعني تزيين وزخرفة المساجد وبيظن الفاعل أن دي قربة إلى الله عز وجل في حين أن الذين يريدون المسجد ويصلون ممكن يطلع الواحد من الصف مش لاقي ياكل ممكن الواحد يدخل في الصف وهو مريض مرض مرضا عضالا مش لاقي حد يجيب له الدواء ده برضو من سوء التصرف في المال عشان كده احنا برضو هنتكلم لان احنا لسه لنا كلام كثير لما يجي حديث ابي ذر رضي الله عنه في كتاب الرقاق في صحيح مسلم هلك المكثرون هنتكلم عن المال وعن وظائف المال وكيف يوظف المرء ما له الأخت اللي بتتحدث بقى عن السيرة, عن السيرة وأنها قرأت بقى قصة العنكبوت والحمامة الحقيقة قصة العنكبوت والحمامة دي اللي هي الحمامة اللي باضت على فم الغار والعنكبوت اللي عشش على يعني فم الغار هذا حديث ضعيف نعم أنا أعلم أن بعض الحفاظ المتأخرين كابن كثير رحمه الله جود إسناده ولكن إسناده ضعيف وعلته ظاهرة وطبعا كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم آه وبتتكلم برضو سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله آه رجل قلبه معلق بالمساجد فهي بتقول يعني إن قلبها يعني معلق بالمساجد فهل ممكن لو آه حضرت بقى الصلوات والكلام ده هو ممكن يكون لها مثل أجر الرجل نقول نعم وكلمة قلبه معلق بالمساجد ممكن يعني يرد هذا الكلام حتى في المرأة التي لا تذهب إلى المسجد لكن لأن عارفة أن الصلاة في البيت أفضل ولكن قلبها مع في المسجد ونفسها تروح المسجد لكن الذي صدها أن تذهب إلى المسجد حض النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يصلين في أغمض مكان في بيوتهن كما صح بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قلبه معلق بالمساجد وكلمة معلق بالمساجد زي القنديل يعني تعرف النجفة اللي بتكون موجودة في المسجد كأن الرجل لما دخل المسجد علق قلبه في المسجد زي النجفة وخرج إلى الناس بلا قلب اللي الذي خرج إلى الناس بلا قلب ما يعرفش يعيش لازم قلبه يبقى معاه عشان يعيش طب قلبه فين متعلق في الجامع زي النجفة كده فلا يستريح إلا إذا ترك الدنيا ودخل المسجد مش عشان تعرف ان لأن ده يعني ظل الله عز وجل يوم القيامة دي حاجة كبيرة جدا جدا فما يدخلش تحت ظل الرحمن تبارك وتعالى إلا واحد عمل حاجة فريدة حاجة نادرة مش حد يعرف يعملها فهو ده بالوصف اللي أنا بقوله ده ساب قلبه في المسجد مش عارف يعيش في الدنيا بره بلا قلبي لازم يرجع الجامع عشان قلبه يرجع له فالمرأة إذا يعني كان قلبها معلق فعلا بالمساجد ولكن الذي منعها أن تخرج هو النص أيضا يعني شوف نحن نتحرك ما بين النصوص ما فيش حد بيعمل حاجة مزاجه يعني فيعني أسأل الله عز وجل أن هو يعني أن يكتب لها من الأجر ما تتمنى وفوق ما تتمنى الحديث بقى اللي الأخ بيسأل عنه لا تتمارضوا فتمرضوا ولا يعني تحفروا قبوركم فتموتوا هذا حديث منكر لا يصح أه وقبل أن أختم يعني أه هذه الحلقة أه أنا اتصلت بي أخت أو امرأة يعني صار لها حادث مأساوي هي أرمل و ابنها وهو سنه ثلاث سنين ونص سقط من البلكونة وقع من الشرفة فصار جثة هامدة إلا من النفس والسمع لكن أصيب بشلل كامل لا يرى ولا يتكلم وأمه بقالها سنة ونص بتقاتل وعمالة تصرف عليه الكلام ده عشان يرجع إليه الإحساس مرة أخرى بإذن الله وده ابنها الوحيد ما عندهاش غيره أه الحياة اتصلت بيه وأنا بيتصل بيه مئات بل ألوف لهم أحوال كثيرة زي دي والحمد لله علاقاتي بكثير من الدكاترة الحمد لله حسنة وجيدة أه فبقدر أبعت الحالات اللي بتجيني على من أعرف من الأطباء اللي هم عندهم دين وعندهم عاطفة ويعني ممن أحسبهم والله حسيبهم يبتغون وجه الله عز وجل بالكشف والكلام ده فالحقيقة أنا المسألة دي هزتني جدا وقررت أن أنا أعرض المسألة دي بحيث أنا عايز أي دكتور صاحب مستشفى خاص أو صاحب مركز طبي أو صاحب عيادة على اختلاف درجاتهم العلمية أنا عندي حالات كثيرة جدا بس إخواننا الأطباء أنا بصراحة بأشعر بالحياة أحيانا لما أحيل حالات كثيرة على أطباء يعني أحيانا بعض إخواننا الأطباء يعني الحقيقة وأنا أذكر بالخير الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ الأمراض الباطنية والسكر في جامعة المنصورة الحقيقة هذا ال- الأخ الفاضل مع برضه إخوة الله الكرام دكتور حازم النجدي ودكتور أحمد عبد الله ويعني برضه بعض الدكاترة في المنصورة أنا بصراحة تعبهم آخر تعب كل حالة تيجي أودي على طول وهم يجروا يعني برغم النباهة العلمية اللي هم فيها وبرغم المناصب الكبيرة اللي هم عايشين فيها والكلام ده إلا إن لا لم يتخلف واحد قط عن أي حالة أبعتها ويمشي معاه في المستشفى كأنه طبيب كأنه طبيب صغير ولا يفرطون الحقيقة وعندي كثيرون يعني أنا ذكرت هؤلاء على سبيل يعني المثال آه، على أساس أني برضو أعرف الدرجة أن مع برغم الدرجات العلمية عندي جيش من الدكاترة ومع ذلك مش مكفي الحالات فأنا الحقيقة أهيب بكل إنسان من إخواننا سواء كان داخل مصر أو خارج مصر عنده مستشفى خاص أو عنده مركز طبي متطور أو عنده عيادة أو يستطيع أن يخفف الأمراض وإحنا عارفين الأوبئة داخلة بالجملة كأنها جيش جرار فشل الكلوي فشل الكبدي السرطانات اللي هي مكان يعني كل من 20 سنة كان كل فين وفين على ما تشوف حالة سرطان الآن في أطفال وفي معهد السرطان وفي ال- حاجات مأساوية جدا جدا وأنا أرى هذا بعيني كل يوم وطبعا كل هذا الحمل أنا أحمله طبعا ده كل حالة بتترك ظلالا على قلبي يعني برضو آه، الإنسان بيتأثر والإنسان بيحزن و- والكلام ده فأنا عايز يعني إخواننا آه، اللي هم الأطباء جزاهم الله خيرا اللي هم بهذه المثابة اللي أنا قلتها مع اختلاف الدرجات العلمية أي واحد يستطيع أن يساعد أنا يتصل بأي رقم من الرقمين على الشاشة موجود رقمين آه، ل- لهاتفين يتصل بأي رقم من هؤلاء ويقول لي أنا اسمي فلان وعندي المستشفى أو العيادة أو المركز الطبي في المكان الفلاني وأنا على استعداد أن أنا أتلقى ال ال ال أي مريض أنت تبعته أو قدر معين من المرضى أنت ممكن تبعتهم لأن في بعض التخصصات أنا ما أعرفش حد فيها في الت- في هذه التخصصات أو معرفتي ببعض الأطباء قليلة يعني عندي خمس مثلا أطباء في تخصص ما لا أنا بكون في هذا التخصص محتاج مثلا 30 40 50 طبيب 100 طبيب مثلا بكون محتاج ليه لأن الحالات التي تأتيني وأنا عارف أن بقية المشايخ يتيم حالات كثيرة أنا عارف والأمراض متفشية وأسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم السوء بما شاء وكيف شاء فأنا عايز أي حد يعني آه، يتطوع لوجه الله عز وجل وسيجد هذا في الآخرة إن قصد وجه الله عز وجل الطفل ده اللي هو أصاب جثة هامدة ده والإحساس يعني انتهى لا هو يسمع فقط ويأخذ النفس مفيش أكثر من كده أما بقية جسمه فمشلول إذا كان الله عز وجل سيحييه بسبب من الأسباب فأنا عايز أي حد من إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا إن هو يتطوع وي- ويحدد لي اللي هو عايزه يعني يقول أنا أتلقى حالة أتلقى حالتين أتلقى عشرة واحد يفتح حالي على الآخر يقول لي أتلقى أي كم ب... ب... تبعته لي بشرط ان انا ممكن اعطيه اماره على ال- الكلام دوت انا ليس عندي اطلاقا يعني آه، اي مانع ان انا ابعت له بالعكس يعني انا اشكره سلفا واسال الله تبارك وتعالى أن يعني يبارك له وأن يبارك له في صحته وفي ذريته وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة والخير فعلا فيها إلى يوم القيامة والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
بالحب إلى الصيف ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شويه تمر